بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع الرحلة الماتعة هذه الرحلة الرائعة هذه الرحلة الجميلة هذه الرحلة المسعدة المفعمة بالمشاعر والإيمانيات ايه يا عم كل ده انت هتتكلم عن ايه عن سورة العنكبوت يا جماعة عن القرآن يا جماعة عن كلام الله يا اخواني عن الكلام اللي ربنا نزل جبريل من فوق سبع سماوات بيه عشان يغير كل شيء في حياتنا الليالي القرآنية مادة الليالي القرآنية في المعهد الدعوي في الصف الأول والصف الثاني مادة الليالي القرآنية وابتدأنا بسورة العنكبوت اتكلمنا المرة اللي فاتت عن آه، آه، يعني مقدمة سريعة وتحدثنا عن زمن نزول سورة العنكبوت وعن الإعجاز التغييري في سورة العنكبوت اتكلمنا في زمن النزول لو تتذكروا ان اه، اه، اختلفت اقوال المفسرين في زمن نزول سورة العنكبوت فهناك قول انها اخر سورة نازلة في مكة وهو ده الترتيب اللي سورة العنكبوت محطوطة فيه اصلا انها اخر سورة نازلة في مكة اه، اه، يعني و- و- وقلنا ان معنى ان سوره بتتكلم عن الفتن تبقى اخر سوره نازله في مكه ان مكه كلها كانت عباره عن حريقه مكه كلها كانت فتن لحد النهايه الصحابه كانوا بيكتووا بنار الفتن فلا بد من توطين النفس على الاستحمال والصبر وان سيدنا نوح عليه السلام آه، ربنا ذكر ان المرحله الجهريه في حياته او مرحله الابتلاء في حياته كانت الف سنه الا خمسين عاما في الصوره يعني المرحله الجهريه لسيدنا آه، نوح كانت 950 سنه فلماذا لا نصبر ربنا يثبتنا يا رب القول الثاني انها نزلت اثناء الهجره اثناء الهجره طب ايه قيمه ان سوره العنكبوت نزلت اثناء الهجره ان النبي كان ساب مكه خلاص يعني الصحابه اللي كانوا لسه ما هاجروش النبي ادى فرصه سنه كامله للصحابه يهاجروا فيها قبل ما هو يهاجر فاللي لسه ما هاجرش سنه كامله ده يعني تخيلوا يا اخواني معناه ان هو تاخر في هذا الامر فعلا تاخر في هذا الامر فعلا الا لو النبي هو اللي كان قال له اقعد عليه الصلاه والسلام يبقى اذا اه، اوعى تسيب الناس اللي وراك اوعى تفرط في واحد اوعى عشان اخ تاخر او اخ تعثر او اخ اه، اه، يعني اه، يعني حصل له مشاكل وما عادش قادر يواصل في الدعوه اوعى تسيب حد اوعى تسيب حد اوعى تتنازل عن اي اخ من اخوانك على الاطلاق يبقى دي الدلاله انها نازله في الهجره النبي ساب مكه خلاص رب كان ربنا بيقول له اوعى تنسى الملتزمين اللي في مكه والملتزمات اللي في مكه وابذل كل وسعك وكل طاقتك من اجل ان هم يستأنف تربيتهم وافتح قنوات تربويه بينك وبينهم عشان يكملوا القول الثالث انها نازله في المرحله الجهريه وده طبعا اوضح حاجه في الصوره يا جماعه الصوره كلها فتن المرحله الجهريه فتن الملتزم الجديد فتن اللي لسه داخل جديد في الالتزام وامه وابوه واقفين في وشه ومهدد في امنه واصحابه بيتريقوا عليه ويقول لك انا بدع ربنا وربنا ما استجابش ليا ليه المشاكل اللي في الاول دي يا اخواني طيب هل هناك جمع ما بين كل هذه الأقوال نعم ما هو الجمع بين هذه الأقوال الجمع بين هذه الأقوال هو آه، آه، تكرار النزول في أصول التفسير في حاجة اسمها تكرار النزول إن السورة ممكن تكون نزلت أكتر من مرة على حسب ما تستدعي الظروف زي سورة الفاتحة كده طيب جميل جدا تعالوا بقى ما نتكلم يا جماعة في أهداف سورة العنكبوت أهداف ومقاصد سورة العنكبوت المقصد الأول ركزوا معايا بقى عشان نفهم سورة العنكبوت مرادها إيه منك سورة العنكبوت مرادها ايه منك سورة العنكبوت آه، يعني ايه ايه المراد آه، ليها منكم يعني لازم ناخد بالنا اهداف السورة ايه السورة تريد انها تغير فينا ايه اول هدف هي مرحلة بداية الهداية او مرحلة خطوة اولى التزام او مرحلة الشبر اللي في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا الشبر ده اللي هو اول خطوة في الالتزام اول خطوة في الالتزام دي اللي ممكن نفترض انها اول ست شهور في الالتزام اول ست شهور في الالتزام دي اخطر مرحله ليه 95% من الانتكاس بيبقى فيها 95% من الانتكاس الملتزمين بيحصل في المرحله ديت تاني حاجه ان هذه الفتره هتؤثر على الطريق كله بدايه التزامك وبدايه التزامك هتؤثر على التزامك مدى الحياه يعني لو بدايه التزامك قويه هتفضل قوي مدى حياتك ولو بال- بدايه التزامك مهزوزه وضعيفه هتاثر على برضه اهتزاز مستواك في الالتزام طول حياتك ال- الخطوره الثالثه في مرحله خطوه اولى الالتزام او بدايه الهدايه ان هي فتره المشاكل كلها الام والاب بقى اصطدام مع الام والاب اصطدام في علاقه الدين والدنيا مع بعض اصطدام بدات الشهوات القديمه او المعاصي القديمه تصحى بعد شهرين ثلاثه من حماس او الالتزام وبدا بقى ايه الواحد يفكر في ال- ال- الفتن بتاعه آه، آه، آه، قبل الالتزام يبقى اذا يبقى المشاكل دي لو انا علمت الملتزم والملتزمه كيف يتعاملوا مع ال- هذه المشاكل بتاعت اول الطريق انا هبني عقليه عاليه جدا فهي فرصه بناء عقلي عظيمه للملتزمين والملتزمات يبقى سوره العنكبوت بتعالج مرحله بدايه الالتزام وفتن بدايه الطريق يا جماعه وده عكس او غير سوره الاعراف سورة الأعراف كلها فتن ولكن فتن نهاية الطريق يعني الأعراف أول قصة انتكاس فيها قصة انتكاس إبليس اللي بعد سبعين ألف سنة عبادا لله انتكس سورة الأعراف بتتكلم عن انتكاس بلعام بن بعوراء واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعد ما بقى أكبر علماء الأمة انتكس فسورة ال- ال- العنكبوت تتحدث عن فتن أول الطريق فتن الملتزم الجديد وسورة الأعراف بتتحدث عن فتن اللي بلغوا شأن عظيم وخطير في الالتزام وخلاص قاربوا على الوصول ثم ينتكسوا والعياذ بالله. طيب الهدف الثاني من أهداف سورة العنكبوت إنها السورة المكية الوحيدة التي ذكر فيها لفظ النفاق. لفظ النفاق لفظ من ألفاظ السور المدنية. فالصورة المكية الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق ليه؟ لأن الصحابة كانوا متعرضين لضغط شديد جدا، فبعض الصحابة أو بعض ال- المسلمين في هذا الوقت خاف إن هو يقف في وش الباطل أو إن هو يعلن إسلامه أو إن هو يشتغل في الدعوة، فزي الوقت كده يقابلك ملتزم او ملتزمه ادعي لي اثبت يا عم الشيخ تثبت على ايه يا حبيبي على اللحيه ادعي لي اثبت يا عم الشيخ على ايه يا اختي على النقاب ده مفهوم شكلي للالتزام سوره العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام الحقيقي بترسخ مفهوم الالتزام السليم بتقول ان الالتزام بس- ب- بالنسبه لهم لحيه ونقاب ده نفاق وليس فكر الصدق وليس فكر الايمان وانما الالتزام هو الثبات على الدعوة الثبات على إيه، إيه، كلمة الحق في وجه الظالمين الثبات على الاستمرار في الطريق مش الثبات على اللحية والنقاب يبقى الهدف الثالث برضو لسورة العنكبوت هو ترسيخ معنى الثبات ترسيخ بعد ترسيخ مفهوم الالتزام السليم ان الالتزام ده يا جماعة إيه، تلاقي الاخ دلوقتي إيه، بطنه ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني زي البطيخه قدامه كده وقاعد شغال في الدنيا 24 ساعه وسايب إيه، شويه شعر في وشه ويقول لك ايه يقول لك انا ملتزم ليه عشان شويه الشعر اللي في وشك اخت نص وشها مكشوف ويعني حتى مش لابسه جوانتي في ايديها ويعني بعدت عن لا بتصلي الفجر في وقته ولا ولا وتقول لك انا ملتزم انا يا جماعه ده مش مفهوم الالتزام الالت- الالتزام انك تحضري بيئه ايمان الالتزام ان يبقى ليك صحبه صالحه الالتزام انك تشتغلي في الدعوه الى الله فسوره العنكبوت بترسخ مفهوم الالتزام السليم المقصد الثالث او الهدف الثالث ترسيخ مفهوم الثبات ان الثبات مش اللحيه والنقاب الثبات هو الثبات على انك انت تفضل طالب تربيه لنهايه عمرك الثبات على الدعوه الى الله الثبات على الوقوف بجانب الحق امام الباطل الهدف الرابع لسوره العنكبوت التأهيل لقرار الهجرة إلى المدينة المنورة اله- التأهيل لقرار الهجرة إزاي في نهاية سورة العنكبوت ربنا بيقول إيه والذين إيه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون هاجر سيب بلدك لو انت محارب في دينك في البلد فكان ده تأهيل لقرار الهجرة وده بيتبع مبدأ خطير جدا اسمه التأهيل قبل التشغيل يعني ايه التأهيل قبل التشغيل يعني لازم قبل ما نقول للملتزمين اشتغلوا في الدعوه و- لازم نأهلهم لازم نشحنهم لازم ن- نربيهم لازم نفهمهم فلا بد من التأهيل قبل التشغيل يعني سوره العنكبوت نازله عشان تأهل الصحابه للهجره مش هاجروا هي كده وخلاص لا في تأ- في تأهيل في تجهيز نفسي في تربيه في زرع معاني بتخلي التضحيات الكبرى تهون في صدر الطالب حينما يطالب بها المقصد الخامس لسوره العنكبوت هو حاجه خطيره جدا يا جماعه اسمها فقه التحصين يعني ايه فقه التحصين ده علم خطير جدا لازم يؤصل لماذا الملتزمون فاشلون لماذا كثير من الملتزمين بينتكس عارفين ليه يا جماعه لانه مش محصن لان ما حدش فاهمه الطريق مشاكله ايه سورة العنكبوت موسوعة لمشاكل الطريق إلى الله موسوعة ل- لفتن الطريق إلى الله بالذات في مرحلة البداية فده اسمه فقه التحصين زي ما طالوت قال للجنود كده فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر هو بيقول لهم خدوا بالكم هيجي نهار والقرطبي بيقول ده مثل للدنيا يعني كل واحد فينا هيبتلى بباب من ابواب الدنيا يتفتح له وهو ماشي في بيئه الايمان وهو ماشي الباب ده ممكن يضيع له دينه لو هو قابله يعني ممكن يكون باب هيخليه يسافر دولة ثانية بعيد أصلا عن بيئة الإيمان اللي هو فيها يبقى في الحالة دي يا جماعة لازم نفهم الملتزمين إيه مشاكل الطريق لازم نفهم الملتزمين اللي انتكسوا قبلهم انتكسوا ليه اللي وقعوا قبلهم وقعوا ليه يبقى دي اسمها فقه التحصين يبقى صورة العنكبوت من ضمن الصور اللي بتؤصل لفقه التحصين هتعرفنا مشاكل الطريق ايه طيب آه، ده هيجرنا بقى لنقطة تانية مهمة جدا وهو ال- الترابط الموضوعي في صورة العنكبوت الترابط الموضوعي احنا دلوقتي هنتكلم عن الترابط الموضوعي والترابط الموضعي قلنا يعني ايه الترابط الموضوعي يعني ايه موضوع الصورة طب الترابط الموضعي يعني ليه سورة العنكبوت جاية بعد القصص ليه سورة العنكبوت جاية قبل الروم سورة العنكبوت اولها الف لام ميم ايه علاقة الف السور اللي اولها الف لام ميم ببعض سواء المكي منها او المدني يبقى ده اسمه الترابط الموضعي ولكن احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الترابط الموضوعي ايه موضوع سورة العنكبوت سورة العنكبوت سورة موسوعية بتتكلم عن الفتن سورة موسوعة الفتن اللي هتقابلك في الطريق إلى الله موسوعة الفتن اللي كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها كل اللي انتكسوا قبلك انتكسوا بسببها عشان كده سورة العنكبوت يا اخواني سورة مصيرية يعني ايه سورة مصيرية يعني دراسة سورة العنكبوت دي مسألة حياة وموت يعني ايه يعني دراسة سورة العنكبوت دي مسألة جنة ونار ده مصير يعني ايه يعني دلوقتي انت داخله تعومي في بحر لقيتي مليون جثه طافيه مليون واحد غيرهم يبقى لازم تعرفي اللي غير غير ليه والا هتغرقي زيهم انت مسافر اه، لبلد تانية لقيت مليون عربيه والعه ومقلوبه على الطريق لازم تعرف العربيات مقلوبه ليه يبقى الطريق ده في حاجه خطر والا هتضاف للعربيات المقلوبه واللي مولعه فكذلك سوره العنكبوت بتقول لكم ايه بتقول لنا كلنا إيه اللي انتكسوا انتكسوا ليه اللي سابوا الطريق سابوه ليه اللي هي موسوعه الفتن زي ما نتكلم عنها ولكن عندنا ملاحظه قيمه جدا او مهمه جدا وهي ان سوره العنكبوت اولها اتكلمت عن الموت واخرها اتكلمت عن الموت اولها في ايه خمسة من كان يرجو لقاء الله اللي نفسه يموت فإن أجل الله لآت الموت جاي الموت جاي جاي في صحابة تمنوا الموت من كتر الفتن اللي هم عايشينها من كتر ال ال ال الفتن الرهيبة نفسه يموت على الإسلام بدل ما يعيش وممكن يفتن في دينه يعني شوفوا الصحابة استحملوا يا جماعة أنت استحملت إيه أنت استحملت عشان دينك إيه ونهاية سورة العنكبوت آية 57 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يعني ايه هتموت هتموت انتوا ماسكين في الدنيا ليه يلا هاجر يلا هاجري وسيب البلد اللي انت مش عارفه تعبدي ربنا فيها هتموتي هتموتي بس لما هتقابلي ربنا هتقولي لربنا ايه انت ايه اللي ممسكك في ارض ربنا بيعصى فيها وانت مش قادره تغير منكر فيها ودينك بيتحارب فيها ومش قادره تقيمي دينك في بيئه ايمان فيها ايه اللي مقعدك في الارض دي قوم الحقي دينك قوم الحق دينك قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا يبقى السوره اولها موت واخرها موت ده يدل يا جماعه ان جو الموت كان مسيطر ان جو التهديد في الحياه نفسها كان مسيطر ان جو الخطر الرهيب في الصحابه كان مسيطر ومع ذلك كانوا مستمرين على الطريق الحاجه الثانيه ان سوره العنكبوت اولها اتكلم عن الجهاد واخرها اتكلم عن الجهاد اولها ايه 6 ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه جاهد اثبت هو انت بتجاهد عشاني زي ما خباب آه، دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وام انمار كوي راسه وكوي ظهره بالنار وبيصرخ دخل على النبي في الكعبه والنبي قاعد يعبد ربنا قال له يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا كان متوقع ان النبي عليه الصلاه والسلام يطبطب عليه ويقول له معلش يا خباب اصبر يا حبيبي اصبر يا يا خباب بكره ربنا يجيب الفرج فاذا بالنبي ينتفض غضبا عليه الصلاه والسلام فاذا بالنبي يحمر وجهه من الغضب ويقول انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فتع- فيحفر له الحفره فيوضع المنشار على راسه فيفرق جسمه نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه ما يصرفه ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون يبقى آه، خباب كان متوقع ان النبي يطبطب عليه النبي غضب ليه لانك انت بتجاهد عشان نفسك انت اللي هتجني ثمار ثباتك انت دلوقتي ما انتش عارفه الثبات بتاعك على الالتزام ده انت هتجني ثماره شكلها ايه انت ما انتش عارف الثبات اللي انت دلوقتي هتتعب فيه انت هتجني ثماره ايه لو عرفته يا جماعه والله يا اخواني احيانا الواحد يشوف كده الخير اللي ربنا اداهوله بسبب طريق الدين في الحب والحياة الجميلة والإخوة اللي فعلا بيعيشوك معنى الحب الصادق وفتح ربنا عليك في دنيتك وفي دينك أجي أقول ياه ياه لو كان حد من أهلي وأنا لسه طالب وانا بتحارب في الالتزام جوه بيتي كان يعرف الطريق ده فيه دنيا قد ايه كانوا بدل ما يحاربوني كانوا زقوني لقدام وقالوا لي شد حيلك ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه انت عارفه انت هتاخد ايه انت عارف انت ليه جهد لنفسه انت هتاخد غنائم خطيره وغنائم عظيمه ولكن لو سبت ان الله لغني عن العالمين ربنا مش محتاجك ربنا مش محتاج النقاب بتاعك ربنا مش محتاج الكلمتين اللي انت قلتهم عنه النهارده ربنا مش محتاج القيام الليل اللي انت قمتيه امبارح ربنا مش محتاج قعدتك الوقت وانت قاعد تكتب ورايا في شرح سوره العنكبوت وتطلب علم التفسير ربنا مش محتاجنا يا جماعه ان الله لغني عن عن العالمين احنا اللي محتاجين دين ربنا سبحانه وتعالى فاولها جهاد جهاد الثبات واخرها قول الله سبحانه وتعالى اخر ايه فيها ايه 69 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وده بيفتح هنا ان لفظ الجهاد لفظ نسبي يا جماعه يعني لفظ الجهاد في سوره العنكبوت معناه ايه معناه جهاد الثبات جهاد الاستمرار على الطاعه جهاد اصلاح النفس وتزكيه النفس طب امال الجهاد في سوره التوبه معناه جهاد السيف جهاد التضحيه بالدم طب امال الجهاد في سوره الحج وجاهدوا في الله حق جهاده جهاد الدعوه الى الله جهاد الجهر بكلمة الحق وفج الظالمين طب امال الجهاد في سورة التحريم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار بالسيف جهاد المنافقين قالك بالحجة المنافقين زي بتوع التوك شو الوقت كده اه يعني يعني ك ك ك كحاجة عامة طبعا مش اسقاط على معين يعني آه إيه إيه يبقى اذا جهاد المنافقين بالحجة بالنزول للناس بتفهيم الناس يبقى كلمة الجهاد يا جماعة لا تعني شيء واحد الجهاد يعني اجهاد النفس من اجل الله مرة هيبقى بدمك مرة بفلوسك مرة بجهدك مرة إيه انك تجاهد في اصلاح قلبك مرة انك تجاهد في تفهيم الناس او كلام الناس عن ربنا والجهاد لن يكون ايه لن يكون شيئا واحدا طيب يبقى ده اول الصورة موت واخرها موت اول الصورة جهاد واخرها جهاد ايه الجو ده يا جماعة يعني الصورة خباب داخل للنبي وهو بيبكي من الكوي بالنار خارج من عند النبي ومجاهد ومصمم ان يستمر على الطريق ويطلع من عند النبي على عمر على فاطمه بنت الخطاب وسعيد بن زيد يديهم جلسه قرانيه ايمانيه يجي عمر بن الخطاب يكتشفها ويبقى عايز يقتل خباب لما يكتشفها يعني خرج من عند النبي مصمم على الجهاد ومصمم على الاستمرار وده الاعجاز التغييري في القران وفي سوره العنكبوت انك انت بتدخل سوره العنكبوت مهدود والدك والدتك محاربينك والشهوات القديمه صحت تاني وشايف الباطل قاعد يزداد كل ما بيزداد ظلم بيزداد آه، آه، نعم وبيزداد فلوس وبيزداد رسوخ وشايف اهل الحق قاعدين يقولوا يا رب ومع ذلك الظالمين مستمرين زي ما هم فالضبضعائنا لا يستجاب لهم ليه وشايف واحد ملتزم ومع ذلك الماديات بتاعته بتقل مش بتزيد وشايف واحد فاجر ومع ذلك ربنا فتح عليه في الدنيا وشايف وشايف وشايف هي دي صورة العنكبوت يا جماعة صورة حريقة صورة الفرن فرن الابتلاءات عشان كده يعني كثيرا ما اقول لنفسي واقول لاخواني ان صورة العنكبوت دي فرصة من فرص التاريخ اللي يعني اللي بيعيش جو صورة العنكبوت ده يعني ده ده فترة قلما تتكرر كل كم 100 سنة ان ربنا احيانا الان في نفس جو السورة في ناس تقول يا ريتنا كنا جينا في جو سهل شوية نحاول نعبد ربنا يا جماعة ده فرصة انك انت الفرن ده تثبت فيه فتخرج سبيك الدهب صافية وتبقى من اهل الفردوس الاعلى باذن الله مع الصحابة اللي ثبتوا في هذا الواقع ولكن القضية ان احنا ايه نثبت قدامنا فرصة كبيرة طيب سورة العنكبوت بتتكلم عن الفتن آه، آه، آه، اول السوره ال- الجزء الاولاني من السوره بيتكلم عن الفتن الخارجيه واخر الصوره بيتكلم عن الفتن الداخليه اخر الصوره يعني من اول ايه 60 لحد ايه 68 من اول وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم دي اسمها الفتن الداخلية ايه الفرق بين الفتن الخارجية والفتن الداخلية الفتن الخارجية يعني زي آية 8 ووصينا الانسان بوالديه حسنا المفروض ان انتوا معاكم المصحف قدام كل واحد منكم وكل واحد منكم معاه كشكول وبيكتب معايا بيكتب- حتى بعد ما ينزل التفريغ برضه اكتب بخط ايدك اكتب بخط ايدك يبقى المفروض ان قدامك المصحف وبتتابع معايا آية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا يبقى أول ناس هيقفوا في وشك أمك وأبوك امك وابوك دي اسمها الفتن الخارجيه هي واللي زيها يعني ايه الفتن الخارجيه يعني حاجات واقفه في طريقك امال الفتن الداخليه اللي هي في اخر السوره من ايه 60 لايه 68 دي الفتن الداخليه يعني زي فتنه الرزق كده ده حاجه جواك انت حاجة من غير ما حد يكلمك انت ممكن تسيب الالتزام بسببها لو ما وقفتش قدام الفتنة ده اهي طب تعالوا نشرح معنى الفتن الخارجية ومعنى الفتن الداخلية وبعد كده ناخد بحث في قمة الروعة يا جماعة بإذن الله ايه هو البحث تجميعة الفتن من سورة العنكبوت هجمع لكم يعني قول مثلا حوالي 25 فتنة من سورة العنكبوت 25 سبب من أسباب الانتكاس في الطريق ومن الفتن التي تقابلنا في الطريق من خلال سورة العنكبوت عشان نفهم سورة العنكبوت موسوعية ازاي ولكن نفهم بس الفكرة الأول افتحوا معايا بقى تاني صفحة في سورة العنكبوت اللي هي من أول آية 7 الفتن الخارجية ها آية 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك الجهاد ده حياة وموت يعني أمك وأبوك هياخدوا مسألة إنهم يخرجوك من طريق الالتزام حياة وموت ليه هما بيكرهوا الدين لا بيحبوا أكتر منك أمال إيه خايفين عليك خايفين عليك أكتر ناس بتحبك وخايفين عليك ومش قادرين يقاوموا عاطفتهم يبقى الموضوع بيوصل لدرجة جهاد يعني حياة وموت أه بيوصل للدرجة دي يبقى دي اسمها فتنة خارجية الأم والأب طب آية عشرة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله حصل له مشاكل أمنية حصل له مش فإذا هدد بالأذى فإذا أوذي حصل له مشاكل فعلا آه، حصل لها مشاكل فعلا جعل فتنة الناس ان الناس بيفتنوه عن الطريق كعذاب الله يعني ايه كعذاب الله يعني لو انت فضلت في الطريق ال- اهل الباطل هيفتنوك ولو انت سبت الطريق ربنا يعذبك يعني ايه يعني الثبات فرض وليس فضل يعني لو انت سبت الطريق ربنا يعذبك يعني والعياذ بالله ربنا ينجينا جميعا يا رب يعني السوره بتقول ان الثبات فرض وليس فضل طيب الفتنه دي فتنه ايه فتنه اهل الباطل فتنه تهديد اهل الباطل طيب ايه 12 وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون دول مين دول الصحبه القديمه بقى دي إيه، فتنه من الفتن الخارجيه اللي موجوده في اول الصوره يعني ايه الصحبه القديمه الصحبه القديمه تريقه اصحابك اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يا عم لو عليكم فلوس ولا عليكم ديات ولا عليكم كفاره عملت في حالكم احنا بس تعالى ارجع تاني ويبدا الصح- الصحاب بقى يتريقوا ويبداوا يفتنوا الاخ انا اعرف شاب بعد ما تاب الى الله من الهيروين بعد سنه من التزامه او سنتين راح يدعو صاحبه اللي كان بيشرب معاه هيروين قام صاحبه بيشربه هيروين يا ابني ما تنزلش للصحبه القديمه لوحدك يا ابني هيفتنوك يا ابني ما تنزلش بصرخنا في مليون درس ما تنزلش للصحبه القديمه يعني سبحان الله العظيم يعني هذا الشاب يا جماعه مات آه بسبب الهيروين الشاب اللي التزم وساب الهيروين ودعا صح وراح يدعو صاحبه صاحبه شربه هيروين الشاب اللي التزم وانتكس تاني ده بسبب صاحبه مات وهو بيشرب هيروين مات بسبب شرب الهيروين يعني مات بسبب شرب ايه المخدرات يعني سبحان الله العظيم يعني مساله ما تنزلوش لصحبتكم القديمه العاصيه الا لما يبقى معاكم صحبه جديده تبقى معاكم لما يجوا يتريقوا عليكم الصحبه القديمه تلاقوا حد يثبتكم مش تنهاروا نفسيا امام السخريه بتاعتهم يبقى ده الاول الصوره إيه إيه فتنه الام والاب حربهم على الملتزم والملتزمه فتنه ال- التهديدات في الامن فتنه التهديدات ان حد بيهددك بالاذى لو انت استمريت على الطريق او اشتغلت في الدعوه إيه او اتكلمت عن ربنا في الكليه بتاعتك او نزلت للناس جولات الحاجه الثالثه فتنه الصحبه القديمه وفتنتها للناس يبقى دي فتنه طب تعالوا بقى هاتوا اخر الصوره هاتوا سطر إيه؟ هاتوا ايه 60 هاتوا ايه 60 اللي هي اخر صفحه في الصوره او اخر صفحتين في الصوره ناخد نماذج للفتن الداخلية قبل ما نعمل موسوعة الفتن على بعضها بقى يا جماعة ناخد نماذج للفتن الداخلية ها يلا ركزوا معايا بقى لان الحتة دي عايزة تفكير عالي جدا بس الحتة دي فوقيتها عالية جدا ومقاصدها عالية جدا ولكن عايزة تركيز عالي جدا آية 60 وكأي من دابة آه، زي العصفور اي حاجة لا تحمل رزقها في دواب كتير ما بتقدرش تخزن الرزق الله يرزقها واياكم وربنا بيرزقها وهي ما مش بتخزن رزقها وهو السميع العليم الايه دي بتتكلم عن ايه بتتكلم عن الرزق بتتكلم عن الرزق طيب الايه اللي بعدها ولئن سالتهم ايه 61 من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الايه دي بتتكلم عن ايه عن التوحيد ان الله هو الخالق وحده طيب الايه اللي بعدها 62 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم الايه دي بتتكلم عن إيه؟ عن الرزق برضه الرزق برضه اه عن الر... الله يبسط الرزق يعني ربنا بيطمن الناس ان ربنا اللي بايده الرزق لوحده طيب الايه اللي بعدها ايه 63 ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الآية دي بتتكلم عن إيه عن التوحيد عن التوحيد يعني عن التوحيد ان ربنا اللي بايده المطر وربنا اللي بايده نزول مطر يحيي الارض بعد موتها ربنا بيحيي بيه الارض بعد موتها يعني ايه عن الرزق ثم ايه عن التوحيد ثم ايه عن الرزق ثم ايه عن التوحيد ماشي ايه 64 وما رك- ركزوا معايا يا جماعه ترتيب عجيب يعني عشان تعرفوا ان القران ده كتاب عجيب وترابطه ترابط عجيب جدا وعايز حد يفكر ويتدبر عشان يفهمه ولا يقرا ومش فاهمه بيقرا ايه وهيضيع عليه كنوز آية 64 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب يلي آه، في بنت متبرجة كنت بتحبها والتزامك معناه إنك أنت هتسيبها يلي كان في شاب متعلقة بيه أو مواقع معينة أو مغني معين بتحبيه والتزامك معناه إنك هتسيبيه كل ده لهو ولعب يعني الآية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني الحياة الحقيقية عكس الموتان الحياة الكاملة لو كانوا يعلمون يبقى الآية دي بتتكلم عن إيه عن المحبوبات الدنيوية يبقى آية رزق آية توحيد آية رزق آية توحيد آية محبوبات دنيوية طب الآية اللي بعدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون آية عن التوحيد إن الإنسان ساعة ما بيتزنق زنقة حقيقية لا يتوجه إلا إلى الله وحده طب الآية اللي بعدها أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الآية دي عن الأمن انتوا خايفين على أمنكم ليه ده انتوا ده انتوا بالذات ما ينفعش تخافوا على امنكم ده انتوا ربنا مخلي الجزيره العربيه كلها ما حدش مامن يسافر فيها ومجرد ان الناس عارفه انكم من قريش ومجرد انكم في مكه ماشيين في قمه الامن ليل نهار وما فيش حد بيجرؤ انه يقرب منكم اللي اداكم الامن دي مين؟ ربنا يبقى يعني الامن طب الايه اللي بعدها ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا افترى في التوحيد يبقى تعالوا بقى نرتب من 60 ل 68 تاني آية 60 بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن إيه يا دكتور محمد؟ بتتكلم عن الرزق. آية 61 بتتكلم عن إيه؟ ها يلا اكتبوا معايا. بتتكلم عن التوحيد. آية 62 ها الله يبسط الرزق عن الرزق. ها يلا اكتبوا معايا آية 63 بتتكلم عن إيه؟ ها؟ بتتكلم عن التوحيد. آية 64 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. بتتكلم عن المحبوبات الدنيوية. آية 65 دعوا الله مخلصين له الدين عن التوحيد. آية 67 حرما آمنا بتتكلم عن الأمن آية 68 ممن افترى على الله كذبا بتتكلم عن التوحيد يبقى الآيات اتكلمت عن ثلاث مشاكل مشكلة الرزق مشكلة المحبوبات الدنيوية مشكلة الايه مشكلة ال- آه، الأمن وهم دول الثلاث حاجات اللي أول ما الأخ بيجي يلتزم بيخوفوه الناس بيهم مشكلة ال ال الرزق مفيش حد يرضى يشغلك بدقنك دي طب ومشكلة المحبوبات الدنيوية إيه شكلك بقى وحش مفيش ولا واحدة هتبصلك ولا واحدة هتعبرك طب ومشكلة الأمن يا ابني هتعرض نفسك للخطر يا ابني واللي بيمشي في السكة دي ما بيرجعش يا ابني والسكة دي ويا ابني خلينا جنب الحيط ولا جوه الحيط هم دول الثلاث حاجات اللي بيتقالوا الخوف على الرزق الخوف على المحبوبات الدنيوية الخوف على الأمن الخوف على الرزق الخوف على المحبوبات الدنيوية الخوف على الأمن هي دي بقى اللي احنا سميناها الفتن الداخلية نسأل هنا كذا سؤال مش هينفع نعدي الآيات كده من غير ما نسأل طب ليه إيه، بعد آية الرزق آية التوحيد لأن يا إخوانا هي دي العقيدة يا إخوانا هي دي الطريقة العملية لتو- لتدريس العقيدة ان انا فاهم الاخ ان قضية خوفه على الرزق ده خلل في توحيده ليه لان الرزق بيد الله وحده وان قضية خوفه على الامن ده خلل في التوحيد ليه لان الامن بايد ربنا اخاف وانا مع اللي بايده الامن على امني يبقى انا شاكك ان ربنا هو اللي في ايده الامن بقى ان المحبوبات الدنيويه دي في ايد ربنا زي ما بنقول للشاب كده يا ابني لو بتحب البنت اللي انت ماشي معاها دي سيبها لان هي في ايد ربنا لا في ايد ابوها ولا في ايد نفسها مش هتاخدها من ربنا غصب عن اللي خلقها سبحانه وتعالى والله المثل الاعلى يبقى يبقى ايه علاقه قضيه المحبوبات وقضيه الامن وقضيه الرزق بالتوحيد ان يا اخوانا كل دي مواضيع في العقيده كل دي مواضيع في التوحيد لو انت موحد الله فعلا وعارف ان ربنا هو الوحيد اللي بايده الرزق ربنا هو الوحيد اللي بايده كل حاجه في الدنيا نفسك فيها من محبوباتها ربنا هو الوحيد اللي بايده الامن انت في هذه الحاله انت في هذه الحاله لن تخاف وانت مع الله على الرزق ولا على الامن ولا على المحبوبات لن تخاف وانت مع الله سبحانه وتعالى طيب احنا قلنا ان آية 60 بتتكلم عن الرزق وآية 62 بتتكلم عن الرزق ايه الفرق بين الرزق اللي في آية 60 والرزق اللي في آية 62 الرزق اللي في آية 60 وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ده رزق الكفاية يعني في واحد خايف يلتزم احسن يترفد من شغله احسن ما يلاقيش ياكل ده رزق الكفايه فربنا بيقول له في دواب معهاش قوت يومها وكل يوم ربنا بيبعت لها رزقها ما تخافش يا عم ما تخافش امال بقى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لا لا ده مش رزق الكفايه ده رزق البسط ده ناس تانية عندها طموحات دنيوية عنده طموحات تجارية يقول لك انا لو التزمت مش هعرف احقق طموحاتي في الرزق فانت بتقول له يا ابني الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يعني كل حاجة بايد ربنا سبحانه وتعالى في البسط في الرزق عشان كده بعد رزق الكفاية بعد وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ربنا جاب قال إيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله يبقى ربنا شبه رزق الكفاية برزق الشمس والقمر الشمس بتطلع على الغني والفقير وبتطلع على الوزير والغفير وبتطلع على الكبير والصغير يعني معناها ان زي رزق الشمس والقمر ما هم لكل الناس رزق الكفايه لكل الناس ربنا ضامنهولك ما تخافش طب امال رزق البسط الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له جه بعدها ايه ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله يبقى هنا رزق السحاب والمطر يبقى الرزق اللي جه بعد رزق البسط رزق السحاب والمطر ليه لان السحاب ماشي ربنا بيأمره يروح البلد دي مطر او يروح البلد دي مطر فرزق البسط عامل زي رزق السحاب مش بايدك لو لو ربنا كاتبها لك سحابه الرزق هتيجي وتمطر عليك يبقى رزق الكفاية شبه برزق الشمس والقمر ورزق البسط شبه برزق السحاب والمطر وكلت وكلاهما آيتان بيد الله وحده خايفين على رزقكم ليه خايفين على الرزق بتاعكم ليه يعني حتى في الآية 62 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ايه ويقدر له دي فتنة من ضمن فتن سورة العنكبوت ازاي ان انت تبقى مع ربنا وتلاقي رزقك م- مقدور عليك اي مضيق عليك يقدر له اي يضيق آه بس يقدر له اي لاجله اي لاجل مصلحته يعني لو انت ملتزم و- او انت ملتزمه ولقيت جوازك اتاخر او لقيت مثلا خلفك اتاخر او لقيت مثلا شغل اتاخر او لقيت الرزق اتاخر اعرف ان ده في مصلحتك ما دام انت مع ربنا يبقى لم لو الرزق ضيق عليك شويه يبقى ده ايه يبقى ده في مصلحتك ودي من ضمن الفتن اللي في الصوره طيب آه، آه، آه، كده كويس جدا يبقى احنا كده يا اخواني في الله بنتكلم في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت واتكلمنا عن الفتن بتاعة سورة العنكبوت الفتن بتاعة سورة العنكبوت عايزين نتكلم بقى عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت نتكلم عن موسوعة الفتن سورة بقالنا قد ايه كده كده كفايه خلاص اتك- نتكلم عن موسوعة الفتن في سورة العنكبوت عموما اه، احنا ممكن نكتفي بهذا القدر الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نكتفي احنا اتكلمنا النهارده عن ايه اتكلمنا النهارده عن الترابط الموضوعي في سوره العنكبوت واتكلمنا عن اهداف ومقاصد سوره العنكبوت ولسالنا في الترابط الموضوعي موسوعه الفتن احصاء للفتن الموجوده في السوره يبقى الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن موضوع في غايه الخطوره وفي غايه الاهميه ايه الفتن بتاعه الطريق فقه التحصين بقى عشان لما تعرفي وتعرف ايه اسباب انتكاس اللي قبلك تبدا تتحصن تبدا تعرف يعني لما مثلا ربنا يقول آه، آه، يعني وهو السميع العليم يعني ايه وهو السميع العليم قال لك يعني انك انت ممكن تيجي تدعي ربنا فيا رب اهلك الظالمين يا رب عليك باليهود وتلاقي اليهود مستمرين وبي وبيقووا اكتر فتقول يا رب ما بتستجبش في دع- بدعائنا في الظالمين ليه يا رب آه، فربنا بيقول لك وهو السميع العليم اوعى تشك ان ربنا سميع عليم ربنا ممكن يؤخر الاجابه الحكمه انما اوعى تشك في ده في ناس فتنت يا جماعه في ناس شكت في العقيده في ناس والعياذ بالله وصلت لقرب الالحاد بسبب حاجات زي دي يقول لك وربنا ما استجابش ليا ليه فالصوره بتعالج هذه الفتن عشان تبقى محصن مش لما يحصل لك هذه الفتن تقوم ايه, إيه تقوم تضيع لك دينك المره الجايه ناخد هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى إيه إيه ان شاء الله ال- وقفات مع صوت العنكبوت إيه، انتوا دي هتفرغوها برضو إيه، بس بطريقه مرتبه كده زي ما بنحاول نديها ان شاء الله باذن الله إيه، إيه، لطلبه اولى والطلبه الثانيه يعني طلبه اولى يفرغوها وطلبه ثانيه يفرغوها ودي فرصه مهمه جدا بقى يا جماعه ان انا عايز اكلم طالبات إيه، سنه ثانيه عايز اكلم آه، آه، طالبات سنة ثانية على ثلاث نقط مهمين جدا جدا جدا النقطة الاولانية الورش بتاعة سنة ثانية زي ما كنا عاملين ورش في سنة اولى ورش ثانية آه، انتم العشرة اللي طلعوا الاوائل خلاص انتوا انتوا كده آه، العشرة الاوائل خلاص ال11 الاوائل كل واحدة هتاخد ثلاث او اربع بنات معاها ثلاث او اربع طالبات معاها وهتكون ورشة يبقى انا كده عندي 11 ورشة يبقى انا عندي 11 ورشة يبقى الكلام ده ان شاء الله باذن الله قبل يوم الاثنين الجاي دكتور محمد رفعت بقى معانا اهوت الكلام ده قبل يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله كل واحدة من من ال من ال 11 الأوائل هم 10 ولكن في طلع مكرر فبقوا 11 كل واحدة من ال 11 الأوائل هتكون ورشة من طالبات المعهد بتوع سنة تانية بحيث إن دفعة تانية هتتقسم 11 ورشة لما أجي أكلف أبحاث يبقى هكلف إيه؟ هكلف الورشة على بعضها تعمل البحث لما اجي اكلف الجوله الورشه على بعضها تعمل جوله لما اجي اتابعكم ايمانيا الورشه على بعضها ايه تبقى بتنفذ التوصيات ويتابعوا بعض في تصحيه الفجر وفي سماع الدروس زي مثلا 10 ذي الحجه جاي هنعمل شغل باذن الله في الدعوه الى الله يبقى انا بتعامل مع ايه مع الورش الورش دي هتبقى هدفها اساسا التشييك على دينكم يعني انا مش هديكي تفسير وسوره العنكبوت واديكي فن الدعوه واديكي آه، تربيه نفسيه وتربيه عقليه في افتح لي قلبك وفي الاخر اكتشف انك ما بتصليش الفجر وفي الاخر اكتشف انك ما بتقوموش الليل وفي الاخر اكتشف ان سوره العنكبوت دي انت ما صليتيش بيها ولا مره اصلا من ساعه ما بدانا فيها لا يبقى الورش ده هيبقى هدفها التشييك على الدين يبقى ال11 الاوائل هيقدموا الدكتور محمد رفعت كل واحده هتقدم طبعا كل طالبه عايزه تلتحق بواحده من ال11 الاوائل تقول لها اه انتوا مع بعض على النت بقى تتواصلوا مع بعض بحيث ان كل واحده تكون لي من ثلاثه لاربع طالبات في المعهد يبقوا معاها يبقى الورشه كلها على بعضها حوالي خمسه صح كده يبقى الورشه كلها على بعضها حوالي خمسه من اربعه لخمسه ماشي ويق- ويقود الورشه قائده الورشه او منسقه الورشه تبقى واحده من الايه ال 11 الاوائل وانا عارف طبعا ان في اوائل تانيين كتير ولكن إيه، ظروفهم بقى حصلت معلش ان شاء الله يعوضوا في امتحان تاني دي النقطه الاولانيه النقطه الثانيه يا جماعه النقطة الثانية موعد السكاشن بتاع سنة تانية بالنسبة لطالبات سنة تانية موعد السكاشن دكتور محمد عبد الرحمن هيبقى معاكم في التفسير والشيخ محمد مرسي أبو حفص هيبقى معاكم في فن الدعوة هيبقى معاكم في فن الدعوة في تانية دي سكاشن تانية دول معيدين تانية خلاص دول معيدين تانية هيبقى السكاشن بتاعتهم يوم السبت إن شاء الله بإذن الله بعد المغرب وبعد العشاء بعد المغرب وبعد العشاء يبقى يوم السبت السكاشن هيتابعوكم في الابحاث ويعلموكم الابحاث اللي انا هكلفكم بيها باذن الله هيتابعوكم في المذاكره ازاي تذاكروا هيتابعوكم في الامتحانات الدوريه آه، آه، آه، يعني هيبقى ايه ليهم دور معكم باذن الله سبحانه وتعالى اهتموا بالسكاشن يا جماعه اهتموا بالسكاشن على قد ما تقدروا فعلوا دورها ولو عايزين تسالوا اسالوا يعني اسالوا ال- ال- المعيدين وهم لو في اي اشكاليه حصلت في اسئلتكم هيجوا يسالوني يعني خ- اجبروني ان انا اهتم بالسكاشن ما تزهدوش في السكاشن مش بس مش عايز اقول لكم بقى لان هيجي امتحانات في السكاشن مش بس كده انما لان ومش عايز اقول لكم لان هم بيحطوا لكم جزء كبير من الامتحانات مش عايز اقول لكم كده انا عايز اقول لكم لان ال- السكشن ده حقك السكشن ده عشان تفهمي عشان تذاكري عشان تنطلقي فاستفيدي من السكشن النقطه الثالثه اللي انا هكلم اخوات سنه ثانيه فيها مجموعات التقويه لسنه اولى ال11 الاوائل ال11 اللي طلعوا اوائل في سنه آه، اولى آه، في سنه آه، في سنه اولى اللي هم بقوا في سنه ثانيه دلوقتي هيعملوا مجموعات تقويه ان شاء الله باذن الله دكتور محمد اه ك- د- ال- ال- كل واحده هيلتحق بيها عده طالبات من سنه اولى يعني كل واحده مثلا لو سنه اولى مثلا 100 طالبه يبقى انا ع- كل تسعه او عشرة يلتحقوا بواحده تب- تحدد لهم ميعاد تشرح لهم فيه مناهج اولى يبقى نساعد بعض لو الدكتور استاذ الجامعه في كليه الطب جاب طالب م- إيه- دكتور لسه متخرج شاب ملتزم وعلمه اسرار المهنه في التخصص بتاعه والمهندس كذلك والمصور كذلك وكل حاجه كذلك هنبقى اكثر ناس تبدع في المجتمع ف- ف- فالمتفوقات بتوع تانية يعلمهم اللي داخلين في اولى طبعا يعلموا الاخوات مش هيعلموا اخوه يعني الاخوه في اولى آه، يعني ايه آه، ممكن بقى نبقى نشوف لهم حد من المعيدين يبقى يساعدهم باذن الله سبحانه وتعالى آه، لان مفيش سكاشن في اولى لان مفيش سكاشن في اولى مفيش سكاشن في اولى آه، ال ال يبقى مجموعات التقويه يبقى كل واحده من ال11 الاوائل هتعمل ايه رقم واحد هتكون ورشه من طالبات تانية من اربع لخمس طالبات من ثلاث لاربع طالبات خلاص وت- وتسل- واسماء تتسلم لي اسماء ان شاء الله باذن الله اثناء الاسبوع تتسلم لي ورش كل واحده منكم الحاجه الثانيه هتكون ورشه مع سنه اولى يعني ايه هتكون ورشه يعني سنه اولى دكتور محمد رفعت هيقسمهم ل 11 مجموعه كده كده اخوات اولى هيقسموا 11 مجموعه وهي هو اللي هيوزع بقى مش انتوا اللي هتوزعوا ولا انتوا اللي هتختاروا هو اللي هيوزع كل ورشه على واحده منكم كل واحده منكم هتقوم محدده ساعه في الاسبوع اه يعني مش عايز اقول سكاشن هنسميها مجموعات تقويه لان كلمه سكاشن كلمه كبيره هنسميها مجموعات تقويه كل واحده منكم هتقوم محدده ميعاد مع مجموعتها تبدا بقى تعلمهم تتابعهم تكتشف مواهبهم ممكن لو اكتشفت فيهم نوابغ او مواهب او مشاكل او كده ترفعوها لي ترفعوها لي او ترفعوها للي ماسكين السكاشن آه، طيب الحاجه الثالثه مواعيد السكاشن بتاعه سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله يوم السبت مغرب وعشاء فنرجو الاهتمام النهارده كنت مجهز لكم برنامج كبير ومجهز لكم تكاليف وابحاث وكنت ناوي ابهدلكم النهارده بهدله جامده جدا ولكن للاسف الشديد الحفله بتاعه ال- الاحتفال بتخرج دفعه اولى وانتقالها لسنه ثانيه آه، اثر على الوقت ولكن معلش ملحوقه اخواتنا ان شاء الله السنه اللي فاتت كانت سنه 12 شهر بالظبط خلصنا فيهم الكورس الكورس بتاع سنه تانية لا يقل حجما عن الكورس بتاع سنه اولى ولكن مطلوب نخلصه في- من خمس لست شهور باذن الله فالطاقه هتتضاعف باذن الله الشغل هيتضاعف مش هيبقى فيه تفاهم بقى يعني لازم باذن الله يبقى فيه بناء علمي وامتلاء علم حقيقي وبرضه مش هتضحك عليا مش هقعد اديكم مواد ذاكر سوره العنكبوت ذاكر سوره ال- الانفطار اللي كنت بشرحها لكم من شويه في المعهد ذاكر الكتاب العظيمه لا اه هتكلفنا بابحاث اه هكلفكم بابحاث وخدوا بالكم ان الابحاث من اول السنه دي هيبقى ليها درجات في زياده على درجات الامتحانات يعني ايه يعني عارفه زي اللي بيسموه المستوى الخاص في الثانويه العامه كده كل ما هتعملي ابحاث قيمه وتاخد عليها ت- تقييمات حلوه كل ما هيبقى ليكي درجات زياده اصلا في التقييم بتاعك هتبقى اسمها المستوى الخاص هيبقى اسمها المستوى الخاص وكل ما هتعملوا انشطه عمليه في الدعوه الى الله على النت في الدعوه الى الله على النت كل ما هتنشطي وهيبقى ليكي نشاطات وهتقدمي لنا آه، CV كويس او logbook كويس في نشاطاتك في الدعوه الى الله كل ما هتاخدي مستوى خاص يعني يبقى في مستوى خاص الدرجات على الحاجات العمليه في الدعوه اللي هتعملوها والجولات اللي هتنزلوها ومستوى خاص على الايه على ال- الابحاث اللي هتقدموها ولكن انا عايز اقول ان تقييمكم عندي مش بس مذاكره يا جماعه تقييمكم عندي على حسب النشاط في الدعوه الى الله على النت على حسب النشاط في الدعوه الى الله على النت انك تدخلي مثلا لو- لبنت وتقعدي تتكلمي معاها دعوه فرديه على النت وانت بتكلميها تقولي طب خدي اسمعي المقطع الثلاث دقايق ده طب شوفي البوست ده طب خدي اسمعي بس الدرس ده ورد عليا طب خدي اسمعي تستعملي بقى كل المواد اللي معاكي وانت بتدعي الى الله فعلى قد نشاطكم في الدعوه الى الله انا عايز السنه دي ينبغ معايا باذن الله في سنه ثانيه وفي سنه اولى نوابغ في الدعوه الى الله على النت ويبقى ليهم ثمره وتجيبوهم في الدرس العام وتقولي انا النهارده جايبه معايا خمسه انا جايه بخير النهارده انا النهارده جايبه معايا عشرة انا النهارده جايبه معايا ثلاثه يبقى يعني الحاجات دي ان شاء الله باذن الله يعني هنعمل عليها مستوى خاص يا جماعه هنعمل عليها مستوى خاص وهنعمل عليها طريقه ان شاء الله للتقييم باذن الله ربنا يسددكم ويبارك فيكم جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا اخواني واخواتي في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك